السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد أحبتنا في الله وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم بناء الإيمان آه لعلنا آه نتحدث اليوم حول آه مسألة ربما تمس الناس جميعا كل إنسان فينا ربما يتصف بهذا الوصف وقتا ما من الأوقات وهذا الوصف إذا تمادى الإنسان فيه يؤثر بالكثير على فساد البناء الإيماني يؤثر بالكثير على بناء الإيمان في قلبه هذا الوصف إذا الإنسان استمر فيه ولم يحاول أن يضبط نفسه أو أن يحجز نفسه عنه ربما وصل الإنسان إلى شيء خطير إلى فساد إيمانه إلى هدم إيمانه إلى هدم بيته إلى إلى هدم علاقته بالآخرين هذا الموضوع هو موضوع جد خطير وهو موضوع الغضب الغضب ايه هو الغضب الغضب ضد الرضا ليه الغضب يعني الغضب ده بيجي فين امتى معناه ايه ضد الرضا ان انت مش راضي يعني مش عاجبك الموضوع طيب ليه بيجي الغضب اما انتقاما للنفس وده اسمه كبرياء انك انت بيبقى عندك ذرة كبرياء بيسموها عندنا يعني الكرامة والكلام ده فلما تيجي تجيلك دي تقوم انت غضبان لكرامتك غضبان لنفسك غضبان لكبريائك فتعمل حاجات او تتصرف تصرفات مش مظبوطة ايه اللي بيخليك ما ترضاش انك اتعودت انك ما ترضاش على أو... لأوامر الله فأكيد بالطبع ما دمت انت مش راضي على لأوامر الله فأكيد أوامر الناس مش هترضيك فهتلاقي نفسك كثير الغضب ولذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال له ما تغضبش فكررها مرارا قال لا تغضب لأن صفات المؤمنين ربنا قال عليهم وإذا ما غضبوا هم يغفرون لما يغضبوا يغفروا لما يغضبوا يسامحوا لما يغضبوا يرضوا مش, مش, مش بيتماسك في هذا لأن الغضب فطرة في الإنسان فطر الله الإنسان عليها يعني جبلة حاجة أنت مخلوق فيك الغضب لازم تغضب بس تغضب للحق واللي بيغضب للحق عنده ضابط في الغضب يعني عنده حته كده ويقف عندها ما بيعديش ما بيتعداش الاصول انما بيحاول ان يتماسك ولذلك في الحديث ليس الشديد بالسرعه لما النبي سالهم كده ما تعدون السرعه فيكم مين فيكم القوي مين فيكم الشديد قالوا الذي لا تصرعه الرجال اللي الرجال ما بتصرعوش قال لهم لا لا لا لا لا لا لا لا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب الشديد ايه الذي يملك نفسه عند الغضب هو ده شديد وبص التعبير يملك نفسه يملك نفسه وانت ما تقدرش تملك نفسك إلا إذا كان البناء الإيماني مكتمل لكن البناء مش مكتمل ما تقدرش تملك نفسك فالغضب موجود في جبلة العبد أي جبل العبد على الغضب ولكن أن يتمادى الإنسان في الغضب يصل إلى ما لا تحمد عقباه ادي سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه جالس في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل يسب ابا بكر واحد عمال يسب في سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا ابو بكر عمال يقول له سلام عليك الراجل يشتم سيدنا ابو بكر سلام عليك سلام عليك يعني يا اخي يا اخي الله يكرمك يعني يخلي فيه سلام بدل ما نتخانق بدل ما نعمل بدل يعني اهدى ما تهداش اهدى ما تهداش مفيش حل الراجل قال كلمة أساءت إلى أبي بكر يعني ادعى أنه كذاب أو كلام من هذا القبيل حاجة صعبة يعني أن يقبلها فسيدنا أبو بكر قال بل أنت لما كان الراجل بيسب في سيدنا أبو بكر كان النبي جالسا ينظر إلى أبي بكر فيجد أبا بكر يقول سلام عليك فكان النبي يبتسم لأبي بكر وصامت لا يتكلم فلما سيدنا أبو بكر قال للراجل بل أنت أجابه ببعض كلماته قام النبي عليه الصلاة والسلام فسيدنا أبو بكر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسبني وكنت أقول له سلام عليك ما كنت تقول شيئا يا رسول الله فلما رددت عليه ببعض كلماته غضبت يعني أنا لما رديت عليه ببعض كلماته تغضب وتزعل قال يا أبا بكر لما كان يسبك وكنت تقول له سلام عليك أرسل الله ملكا يرد عنكما فإن سبك الرجل قال له الملك أنت أحق وأحق بالسباب منه وإن قلت له سلام عليك قال لك الملك سلام بل أنت أحق وأحق بالسلام منه فلما رددت عليه انصرف الملك وجلأ الشيطان مع ان سيدنا ابو بكر يعني ما قامش ضرب الراجل ولا سب الراجل ولا جاب الفاظ بذيئه يرد بيها وانما كان جواب ابو بكر رضي الله عنه هو بل انت ده انت اللي فيك لكن الغضب لما قال كده كان غضب بس كان غضب ايه جبلي طبيعي لكن لانه في منزلة عالية عند الله فعشان كده ما ينفعش حتى ان يرد لان البناء عنده مكتمل ولذلك النبي علمه دي قال له ثلاثة اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا أي واحد في الدنيا يتظلم مظلمة ويصبر على هذه المظلمة ربنا يزيده عز اوعى تتخيل ان لو حد ظلمك واعتدى عليك وانت تنازلت وصمت وصمت بالدال وبالته تصمد وتصمت اوعى تتخيل ان الموضوع يمشي عادي لا وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ربنا اللي يزيده عز ما دام صبر على المظلمة وما أكثر المظالم ولسه في الآخرة ربنا يزيده عز في الدنيا ويجي في الآخرة هناك المظلمة ترجع تاني واللي سلب منك حق ليس له عليك هتاخده تاني يعني الحكاية ما بتنتهيش ما بتنتهيش عند حد الدنيا لا فالنبي بيعلم سيدنا ابو بكر بيقول له يعني حتى لو شتمك ولا اساء اليك ولا سلب منك حقا ليس له عليك فصبرت على هذه المظلمة زادك الله في الدنيا عزة واعطاك اجرا وحقا في الاخره خلي بالك إذا الغضب أمر جبلي جبل الإنسان عليه ولكن لا بد له من ضابط لا بد أن يحافظ الإنسان على نفسه يملك نفسه يملك نفسه بإيه بالصمت بالوضوء بالصلاة بقراءة القرآن يملك نفسه بذلك الغضب من أهم العوامل التي تعمل على فساد البناء الإيماني نتحدث عن الغضب وأن الغضب هذا من أخطر ما يكون على فساد البناء الإيماني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي ازاي الواحد يكون عنده تحمل لهذا الغضب ازاي يبقى عندك تحمل ازاي ازاي انت تعمل دي انك تحافظ على الغضب من سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي واحد يدخل على سيدنا النبي عليه السلام ويشده كده من هدومه ويقول له يعني احملني من مالك يجي كده النبي عليه السلام ويجذبه ويقول له يعني تعامله معاملة فيها قساوة فيها شدة فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل حتى الصحابة لما يريدوا رد الفعل يقول لهم لا امنعهم يقول لهم لا لا ما ينفعش انتوا بس فهموه ازاي يكون التعامل لكن احذروا انكم تضروه علموه وهو ده فكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الواحد لما يكون يجهل المسألة نحن نعلمه في الاول ولا الاعرابي اللي جاي راكب على ناقة وجاي النبي ايكم محمد انت طيب احملني على بعير فانك لا تحملني لا من مالك ولا من مال ابيك ايه ده ايه الدخلة الجامدة دي فقال له نعم المال مال الله فاداله جزء يسير قال هل رضيت يا أخ العرب قال لا ما رضيت بئس أخو العشيرة إيه ده دي أخوة ما تديني الحاجة دي بس فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أن أصحابه وجدوا عليه فربما عقبوه عقابا شديدا فأخذه وذهب به بعيدا فزاده في العطية عرف ان واحد ايه طماع فاداله كمان وكمان قال له أرضيت قال نعم رضيت فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا يا رسول الله فالنبي بقى مش يسيب الموضوع على كده وخلاص لا قال له طب بص أنا هقول لك على حاجة احنا هنيجي قدام أصحابي هتقول لهم الكلمتين دول هقول لك انت رضيت قول اه انا رضيت وجزاك الله من خير وعشيرة خيرا يا رسول الله من اهل وعشيرة خيرا يا رسول الله فجي النبي قصادهم كده وقال إن صاحبكم زعم أنه رضي حينما زدناه في العطية زعم إنه إيه إن رضي لما احنا زدناه في العطية أمر الرجل وقف كده قال قال نعم وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا يا رسول الله شوف الكلام فهديت المسألة فالنبي قال لهم إيه بقى إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت منه دابته فاتبعها الناس فما زادت إلا نفورا فالواحد راكب الدابة بتاعته الدابة جريت منه فضلوا الناس يجروا وراه يجروا يجروا عشان يحصلوه يحصلوها له فكل هي تبص تلاقي الناس بتجري خلق كتير بيجروا تجري أكتر تزداد جنون فالراجل بقى عاقل قال لهم خلاص سيبوها جزاكم الله خير ارجعوا انتم فراح اخذ شيئا من خشاش الارض جاب شوية خضرة كده وراح ماشي قاعد يقرب منها يقرب منها يقرب منها لغاية لما قربت منه فمسك بخطامها يضرب لهم بقى النبي المثال بيقول ولو أني تركتكم لقتلتموه ودخل النار لو أنا سبتكم بقى في الغضب اللي انتوا فيه كنتوا هتقتلوه كان راجل يخش النار لو النبي عليه الصلاة والسلام غضب من المعاملة كان ترتب على الغضب قتل الرجل لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغضب لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويربينا ويفهمنا فنتبعه هو ده الكلام إذا الغضب أمر خطير جدا موضوع خطير خطير إنك في الفعل إنك بالفعل تغضب وتترك العنان لنفسك أن تغضب وممكن تحول الموضوع ببساطة بسهولة زي سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان ماشي في مسجد من المساجد ومعاه الحرس وبتاع فداس على رجل واحد نايم في الجامع في الضلمة فمش شايف فالراجل قال له ايه انت اعمى بيقول لأمير المؤمنين له إيه أنت أعمى شوفش فرد عليه قال لا قال له لا فالجماعة بقى الحرس عايزين عايزين يمسكوا الراجل ايه ازاي يقول كده الامير قال لهم لا لا خلاص خلاص وفي ايه ان الرجل سأل سؤالا فاجبت عليه جوابا يعني لو انت سايق العربية وعملت حركة غلط كده ولا حاجه وحد بص عليك كده ايه انت حمار قول له لا خلاص سلسل الموضوع انتهى الامر لا هو بيسألك سؤال انت احمل السؤال على حسن المحمل وبلاش تاخده على سوء المحمل وخلاص خلصت انما لا هو مفكر انه ضعيف هو ايه هو مش عارف انا مين ده انا لا بالراحه بالراحه بالراحه طبعا استاذ حميد المخرج فاكر بيقول انا هيقول انا انا الفيل فبقول لا قول لهم انا الفيل لا هم عارفين ان انا الفيل فاحيانا احيانا يأتيك هذا الشعور فيترتب عليه غضب اللي هو الكبر انك تقول ده انا حاجة انا مش عارف انا مين ده كبرياء فتغضب فترد عليه فيحصل بقى السباب ويحصل الشتام ممكن واحد يغضب فيطلق امرأته وكتير قوي من الناس يتصل عليك يقول لك يا شيخ انا كنت في حالة غضب شديد قوي وقلت لمراته روح انت طالق الطلاق ده يقع يا سلام انا دايما ارد رد برضه يعني شويه سخيف اقول له يعني ما هو ما فيش حد في الدنيا يعني اللي خلقها ربنا هيبقى قاعد كده مع زوجته عمال يهزر معاها ويقول لها ازيك عامله ايه واخبارك وبعدين يقول لها روحي يا حبيبتي انت طالق ما مش هتحصل ما هو لازم تكون غضبان عشان تقول لها انت طالق ما هو ده طبيعي لكن احنا بقى بنقيس عشان يقول لك اصل لا طلاق في غلاق وانا ما كنتش لا ده ده المجنون ده ده اللي مجنون اللي هو عرف عليه انه اذا غضب لا يعرف ما يقول عرف عنه ولذلك دايما اسالهم سؤال اقول له طيب انت قلت ايه بالظبط وانت غضبان فيقول لي انا قلت لها انت طالع قلت له طب خلاص طب ما انت دريان باللي انت قلته ايه رايك بقى اروح دار الفتوى احل لك المشكله فان انا ما عنديش في الحكايه دي ما انت دريان فيفهم انا بقول له فيرجع بعد فتره كده اسبوعين ثلاثه عايز يصطلح بقى ومراته فيروح متصل تاني اقول له انت قلت تقول لي بصراحه يا عم الشيخ انا ما كنتش دريان ما عرفتش انا قلت ايه طب يا عم الناس اللي كانوا معاك ما هو بيضحك على الشيخ فبيفكرها تعاتس لك كده وتعدي يعني الشيخ يقول طب خلاص يلا يا ابني اقول له طب يعني الناس اللي حواليك قالوا لك انت قلت ايه قال لي والله يوم قالوا لي انت قلت لها انت طالق لكن انت يا ابني ما دريتش خالص لا ما دريتش ابدا ابدا وهو هو نفس السائل واللي هو ما يعرفوش ان الشيخ سعد لما بيبص على الرقم بيحفظه ما بينساش فبيبقى فاكر ان ده وعد بتاع فتوى كذا واللي هو مش واخد باله ان ممكن الواحد يميز الاصوات احيانا وساعات يستنى بس يوم ويجي تاني يوم يسال نفس السؤال حاجات غريبه يعني ف فمش عايزين نعمل الغضب شماعة لا ده احنا عايزين نعالج نفسينا من الغضب عايزين نوصل لمرحلة يتم فيها معالجة النفس من الغضب نعالج النفس من الغضب ازاي نبقى على وضوء على طول نبقى على طهارة على طول نبقى في ذكر على طول نبقى في استغفار على طول يبقى احنا كده بنعالج نفسنا من الغضب نبقى في قراءة قرآن على طول لأن القرآن يجعلك تهدأ يجعل نفسك تسكن يجعل نفسك تستريح هو ده القرآن لكنك إذا انشغلت عن ذلك كله فأصبحت غافلا يبقى لا ده هينفعك ولا حد ولا تقدر تمسك نفسك ولا حاجة ما تعدون السرعة فيكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الذي لا تصرعه الرجال قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أسأل الله العلي القدير أن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وأن يوفقنا إلى كل علم نافع وأن يشرح صدورنا وأن يستر عيبنا وأن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه حتى ألقاكم في الحلقة القادمة استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى